من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أود أن أكمل معكم موضوع الأسبوع الماضي في سفر النشيد حتى يتكامل الموضوع الإصحاح الثالث من سفر النشيد في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم قليلا حتى وجدتم أن تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخص إلى آخره في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي وقلنا المرة اللي فاتت ان الليل جايز يرمز الى الخطية وجايز يرمز الى الظلمة وجايز يرمز الى الهدوء والسكون والفراش ربما يرمز الى التكاسل والتهاون على فراشه في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي هذا يدل على ان الانسان مهما بعد عن الله ففي قلبه اشتياق الى هذا الاله حتى لو دخل في الليل وحتى لو رقد متكاسلا على فراشه ما يزال في قلبه حنين إلى الله نحن فينا نفخة إلهية فينا روح على صورة الله ومثاله تجعل الإنسان بطبيعته يشتاق إلى الله الاشتياق إلى الله جزء من طبيعة الإنسان جزء فطر عليه جبل عليه يعني إذا قلنا إن في دم الإنسان محبة الأب والأم حاجة بتجري في دمه شيء طبيعي فيه فشيء طبيعي أكتر إنه يحب الله ويشتاق إليه محبة العالم شيء دخيل على الإنسان ليس طبعه الأصل أما محبة الله فهي طبيعة الإنسان الأصلية لذلك مهما بعد الإنسان على الله ممكن أن يرجع إليه زي المؤشر بتاع البوصلة دايما يتحرك نحو الشمال تهزه يمين وتهزه شمال ويروح شرقه وغربه ويهتز ويرجع تاني يروح واقف ويشير نحو الشمال كذلك مهما بعدت عيناك ونظرت في جميع منافذ حجرتك لابد ان عينيك تستقران اخيرا على النافذة المطلة على أورشليم على مدينة الملك العظيم وترجع مرة أخرى إلى الله لهذا لا ييأس أي إنسان لأن طبيعته ميالة إلى الله طبيعته ميالة إلى الله في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي وأنا برضو على الفراش رجعت ذاكرتي إلى الله ورجع اشتياقي إليه ورجع محبتي إليه وقلت إيه اللي بعدني زي الابن الضال لف طويلا طويلا واخيرا تذكر بيت ابيه واشتاق الى بيت ابيه مره اخرى زي اغسطينوس لف كتير جرب اللذه وما نفعتش وجرب العقل وما نفعش وجرب الفلسفه وما نفعتش وجرب حاجات كتيرة وما نفعتش وأخيرا رجع إلى الله وقال تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الذي لا ينطق به لا بد كل إنسان مهما مهما تاه ومهما بعد في أعماقه محبة الله اوعوا تفتكروا ان الوعاظ والرعاة والمرشدين واباء الاعتراف والرسل والانبياء والكهنة بيدخلوا محبة ربنا في قلوبكم ابدا محبة ربنا موجودة في قلوبكم من الاصل هم بس بينكشوا الحاجة اللي موجودة جواكم دي بينكشوها بيزيلوا الأغطية اللي مغطياها ومش باينة لكن محبة ربنا بتجري في دمائكم موجودة في أعماقكم لأنكم مخلوقين على صورة الله ومثاله في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي لحظات تمر على الإنسان لحظات تمر على الإنسان لا يعرف متى ولا كيف ولا أين يلاقي نفسه اشتاق لربنا ما نقدرش نحدد مواعيد لهذه اللحظات ما نقدرش نقول امتى زي ما بيقول الكتاب كلمة جميلة خالص بيقول ملكوت الله لا يأتي بمراقبة ملكوت الله لا يأتي بمراقبة يعني ما نقدرش نقول النهاردة هيفتقدك الروح او بكرة او بعده او في الصبح او بالليل في لحظة لا تعرفها تجد شعورك بيتحرك نحو ربنا شيء في قلبك بيناديك نحو الله كل انسان في الدنيا مهما كان خاطي ومهما بعد على الاخر ومهما ضل ومهما فسد تلاقوا في لحظه من اللحظات تحرك فيه الاشتياق الى الله متى لا نعرف يسمونها زياره من زيارات النعمه تاتي للانسان زيارة من زيارات النعمة تحرك قلبه من الداخل تحرك اشتياقاته تثير فيه المحبة القديمة نحو الله في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته في الحقيقة بالنسبة للعروس دي أحيانا الواحد ما بيقدرش يفهمها لأن النفس البشرية دي برضه صعب الواحد يفهمها بتقول طلبت فما وجدت بينما هو الذي حرك فيها الشعور أن تطلبه قطعا كان في أعماقها هو اللي حرك فيها الشعور أن تطلبه بدون تحريك ربنا ليها ما كانتش تقدر تقول طلبته في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي لازم هو اللي حركك هو اللي اشتاق هو اللي مد يده من القوة فأمت عليه أحشائك ده احنا بنقول نحن نحبه لأنه أحبنا قبلا فكلمة طلبت فما وجدت سببها ان ربنا هو اللي حرك هذه المشاعر ومع ذلك تقول طلبته فما وجدت ليه ما وجدت احيانا يكون ربنا موجود فيك وانت مش حاسس بيه ربنا موجود فيك وانت مش حاسس فيه في قصة تلميذي أمواس كان بيكلمهم المسيح وهم مش عارفينه هم مش عارفينه وقعدوا هم يكلموه على المسيح ويقولوا له هل أنت وحدك المتغرب عن أورشليم ومش دريان باللي حاصل أنا اللي مش دريان هم اللي مش دريانين مش حاسين بيه والمسيح وصيهم ومش حاسين بيه ابراهيم جاله ربنا مع اتنين من الملائكة وقدم لهم جبنة وذبح لهم عجل وعمل لهم عزومة طبعا ما كانش عارف ان ربنا وصيهم لو عارف ان ربنا وصيهم مش معقول هيقدم لربنا جبنة وعجل وحاجات زي كده مستحيل ما كانش عارف الكتاب بيقول لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعرفون فربنا ساعات يكون موجود معاك وانت مش حاسس بيه الكلمة دي قالها القديس أغسطينوس بطريقة لطيفة بتعبير حلو قال ايه قال لربنا كنت معي كنت معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك انت كنت معايا ولكن انا ما كنتش معاك النور اضاء في الظلمه والظلمه لم تدركه النور اضاء في الظلمه والظلمه لم تدركه ساعات ربنا يكون معاك وانت مش حاسس بيه تقول طلبته فما وجدته هل صحيح ربنا تخلى عنك جايز انت اللي مش حاسس انت اللي ما عندكش الادراك الروحي لوجود الله معاك احيانا تقول له الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء يقول لك ابدا ده عمري ما نسيتك ده لو نسيت الام رضيعها انا لا انساك انت اللي مش واخد بالك يا داوود يا حبيبي وقعد تقول الى متى يا رب تنساني انا اللي مش ناسيك وانت اللي مش حاسس ربنا بيكون موجود معانا واحنا مش حاسين بيه كتير قوي نعاتب ربنا ونقول له يا رب انت فين الى متى يا, رق... يا رب تقف بعيدا طلبت فما وجدت يقول لك ابدا انا فيك انا جواك انا معاك بالايمان تستطيع ان تدرك الله الذي معك داود قال ايه تاملت فرايت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع هو امامي وهو عن يميني وانا حاسس بيه وإلي الحي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه لما تقول طلبت فما وجدت ليس معناها ان الله غير موجود لكن معناها انك انت مش حاسس بيه وهو موجود ليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته الله ساعات يخفي ذاته عنك لكي تبحث عنه لا يسمح لك ان تراه لكي تشتاق الى رؤيته يظهر حينا ويختفي حينا مثل النجم الذي ظهر الى للمجوس تدور عليه الله لا يريد ان المحبة تكون من طرف واحد هو يحبك وانت نايم على فراشك عايز المحبة تبقى من الجانبين انت تحبه زي ما بيحبك وانت تبحث عنه زي ما هو بيبحث عنك عشان كده بتقول العروس اني اقوم واطوف في المدينه في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي كويسة عبارة إني أقوم يمكن لو قالت أقوم بس مش زي إني أقوم أنا هقوم دلوقتي طب كويس اتلحلحي من على فراشك ده اللي لازقة فيه وقومي دوري على ربنا إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق بدأ الكسل يروح وقامت هذه العروس لتبحث عن الرب إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي يا ريت كل واحد فيكم يخرج من الاجتماع ده وهو بيقول العبارة دي إني أقوم وأطوف أطلب من تحبه نفسي روح دور في كل حتة في الأسواق وفي المدينة في الأسواق في الأماكن التي يشترى فيها كلام الله بيقول من ليس له سيف يذهب ويشتري له سيفا تروح في السوق وتاخد سيف تشتري سيف تجاهد بيه بيقول ايه اشتري ليك ثوب لكي تغطي عريك احسن تبقى مكشوف اذهب الى الاسواق دور فين فين نلاقي الكلام بتاع ربنا لما بينقصك حاجة في البيت بت بتروح الاسواق تدور عليها طب لما ينقصك ربنا اذهب الى الاسواق شوف ربنا موجود فين موجود في الكنائس موجود في الأديرة موجود في أماكن العبادات الكثيرة موجود في الهيكل موجود عند الأيقونات موجود في قلبك من جوه شوف فين الأماكن اللي موجودة فيها ربنا فين أماكن الخلوة فين بيوت الخلوة فين الأماكن الهادية دور ربنا موجود فين ابحث عن الله أين يوجد كلمة أقوم وأطوف معناها إنسان بيدور على خلاص نفسه مش نايم وراقد إني أقوم وأطوف أروح أدور على خلاص نفسي أدور على ربنا فين أدور على الماضي الحلو اللي أنا كنت عايش فيه أدور على حياة الصلاة أدور على حياة التأمل ادور على الطرق المؤدية الى الخلاص اطوف في الشوارع في الطرق اشوف ايه الطرق التي تؤدي الى الله طريق الصلاة يؤدي الى الله طريق التأمل يؤدي الى الله طريق التوبة يؤدي الى الله طريق القراءة الروحية يؤدي الى الله طريق الاعتراف والتناول بيؤدي الى الله طريق الصوم بيؤدي الى الله اطوف في الشوارع في الطرق المؤدية إلى الخلاص وأبحث عمن تحبه نفسي ما أقعدش رائد وساكت ومش دريان بنفسي أقوم وأطوف قوم وطوف اشتغل كلمة أقوم تعطينا معنى كويس إن عمل الخلاص بيعمله ربنا لكن انت لابد تشترك لابد تشترك مع الله اقوم اقوم واذهب الى ابي اقول له اخطيت اقول له اجعلني كاحد اجرائك انا اقوم وارد كل اموالي اللي اخذتها اللي ظلمت فيها الناس وإن كنت ظلمت واحد أرد له أربعة أضعاف هكذا قال زكى أقوم وأعمل حاجة ما اقعدش كده لازم تقول اقوم واعمل شيء صحيح ان احنا بنطلب من ربنا انه يقوم ونقول له قم ايها الرب الاله وليتبدد جميع اعدائك وليهرب من قدام وجه كل مبغضي اسمك القدوس بنقول من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الان اقوم يقول الرب اصنع الخلاص علانيه قم يا رب خلصني يا الهي ربنا بيقوم لخلاصنا لكن احنا لازم نقوم مع المسيح نقوم معاه نعمل حاجة ما نفضلش نايمين في القبر ربنا قال لهم ارفعوا الحجر وراح يقيم لعازر اعمل شيء من اجل خلاص نفسك لازم تعمل حاجة تقول اني اقوم واطوف انا علي واجب برضو انا علي واجب برضو انا احضر التراب وربنا ينفخ فيه نفخة حياة انا اقدم الخمس خبزات والسمكتين وربنا يشبع بيها الجموع كلها صحيح مش حاجة الخمس خبزات والسمكتين لكن انا لازم اقدم شيء لازم انا اقدم شيء لازم اعمل حاجة انا ارمي الشبكة في البحر وربنا يملاها بالسمك لكن لازم اقوم وارمي الشبكة لازم اعمل حاجة لما انا اعمل حاجة بعملي هذا ابرهن على ان قلبي بيحب ربنا مش ربنا اللي بيرغمني على محبته ارغام ولا ربنا اللي بيزقني في طريقه زق لا انا برضو بقوم انا من الجانب الاخر بأفتح قلبي المسيح بيقول من يفتح لي أدخل وأتعشى معه قل أقوم الآن وأفتح للرب طب يا رب ما تكسر الباب وتخش وتقتحم يقول لا ده مش طبعي المحبة ما تجيش بالعافية المحبة ما تجيش بالعافية لو كنا في عصر الناموس كنا ننفع من يفعل كذا وكذا ينال الحياة من لا يفعل كذا موتا يموت من يفعل كذا يقتل قتلا من يفعل كذا يرجم بالحجارة لكن في عهد النعمة أنا واقف على الباب أقرأ أنت تقوم وتفتح لي ما قمتش أنت حر أقوم الآن وأطوف في المدينة وفي الشوارع وفي الاسواق اطلب من تحبه نفسي تاكدوا ان الملائكه في السماء يكونون في فرح عظيم وهم يرون هذه النفس المحبه لله تطوف في المدينه وفي الطرقات وفي الشوارع وفي الاسواق تطلب من تحبه نفسها انسان بيدور على خلاص نفسه ماسك الكتاب ده كله قاعد اقرا فيه لعلي اجد فيه سطر يشعل محبتي لله قاعد ارتل الترتيله دي بكل من كل اعماقي ربما اجد فيها هزه كده تهز قلبي وتهز مشاعري نحو الله انا بدور بدور على كل الطرق المؤدية إلى الخلاص في ناس ساعات لما بيقروا في القداس هان مويت انتيبي اوجاي الطرق طرق الخلاص يقول ازاي طرق الخلاص نشطبها ونكتب طريق بس وليه يا حبيبي صحيح ان الفداء الطريق اللي من ناحية ربنا طريق واحد لكن من ناحيتك انت كانسان في طرق كثيرة مؤدية للخلاص طريق البتولية مؤدي للخلاص وطريق الرهبنة مؤدي الى الخلاص وطريق الزواج مؤدي الى الخلاص وطريق الخدمة مؤدي للخلاص وطريق التأمل مؤدي للخلاص في طرق كثيرة وأنت تختار الطريق الذي يناسبك طريق الغيرة الملتهبة بالنار مؤدي للخلاص وطريق الوداعة والطيبة والهدوء مؤدي للخلاص وانت تدور في الطرق تجول في الشوارع تشوف الطريق اللي تجد فيه ربنا هو ايه على رأي ماري اسحاق قال لمعرفة الله باختلاف الطبائع البشرية لم يجعل هناك طريقا واحدا يؤدي اليه انما اوجد انواعا عديدة من الطرق الذي لا يناسبه هذا الطريق يناسبه ذاك وغلطة الإنسان إنه يقول في طريق واحد زي واحد يحب الرهبنة يقول لك ما فيش إلا الرهبنة ليه يا حبيبي ما فيش إلا الرهبنة طب ما اللي بيشتغلوا في العالم بيوصلوا لربنا بقى برضه الرهبنة تؤدي إلى الله والخدمة في العالم تؤدي إلى الله والبتولية في العالم تؤدي لله والتكريس يؤدي لله والزواج وخدمة ربنا يؤدوا لله واللي ماسك وظيفة وجزء من وقته بيشتغله يؤدي لله مين قال ده ربنا جاب لنا الرسل والأنبياء من أنواع وطرق شتى من أنواع وطرق شتى الراجل العالم الحكيم الجبار بتاع الجامعة اللي اسمه بولس متخرج من جامعة طرسوس الجبارة بالحكمة والمعرفة والفلسفة والعمق بيوصل لربنا والطبيب اللي زي لوقا واللي زي قزمان ودميان بيوصلوا إلى الله والصياد البسيط اللي زي بطرس بيوصل لله وصانع الخيام بيوصل لله والعشار بيوصل لله ما في كل الطرق طرق مؤدية للخلاص أطوف في الشوارع أطوف في الشوارع أطلب من تحبه نفسي واحد ماشي في الشوارع يدور اللي ماشي في طريق النسك وبيصل إلى الله عن طريق النسك واللي ماشي في طريق الرحمة وبيصل لله عن طريق الرحمة واللي ماشي في طريق الصلاة وواصل لله عن طريق الصلاة يوصل انت في حالة فتور وتقول بقول ابحث عن من تفضل مسكت كتاب لقيتني زهقت من الكتاب بلاش الكتاب نصلي زهقت من الصلاة بلاش الصلاة نرتل زهقت من الترتيل بلاش الترتيل تضرب مطنيات نفعت معاك نفعت ما نفعتش نرجع تاني للكتاب ن... تفضل لغاية لما تلاقي من, من تحبه نفسك لكن تمشي في طريق واحد وتروح الكنيسة وبعدين تلاقي الكنيسة مقفولة تقول بركة يا جامع ما تنفعش الحكاية دي ابحث في الطرقات بيقول أطوف في الأسواق في المدينة أطلب من تحبه نفسي أطلب من تحبه نفسي إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أبحث في كل طرق الخلاص حتى أجدها جاي الشيء يؤثر في نفسك ولا يؤثر في نفوس الناس ولذلك نحن لا نريد من أب الاعتراف أن يجعل الناس صورة منه لا أبدا جايز السكة اللي هو مشي فيها ونفعت له أولاده يمشي في سكة أخرى وتنفع لهم فإذا وجدت طريقا ينفعك لا ترغم كل الناس أن يسيروا فيه كل واحد ليه سكته المهم إن احنا نوصل كل واحد ليه سكته والمهم ان احنا ايه نوصل اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته هنا تبدو الصعوبة جربت يا رب كل الطرق مفيش مريت في كل الأسواق مفيش في كل الطرق والشوارع مفيش وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي لقيت ذاتي لوحديها مش قادرة ذاتي لوحديها مش قادرة انا بلف في الشوارع في الطرق مش بدور على ربنا مش عارف فوجدت الحرس الطائف في المدينة هؤلاء الناس الحراس الذين اقامهم الله حراسا للمبادئ وللقيم حراس للمبادئ وللقيم حراس لوصاياه ولتعاليمه ولقوانينه المقدسة فوجدت هؤلاء الحراس الذين يحفظون الأمن والذين ينقذون النفس الضائعة والذين يرشدون إلى الطريق فقلت أرأيتم من تحبه نفسي رحت أسأل المرشدين أسأل اللي مشوا في الطريق قبل كده أسأل اللي جربوا ربنا وجربوا طرقه أسأل اللي عاشوا في محبته أسأل الحراس أرأيتم من تحبه نفسي طبعا رأيناه كتير ما ردوش عليها فما جاوزتهم قليلا إلا ورأيت من تحبه نفسي لعل هؤلاء الحراس صلوا من أجلها دون أن يجيبوها ما قالولهاش كلام لكن بعد ما سابتهم شافته على طول في ناس يكفي انك انت تروح لهم ويبقى الموضوع اتحل حتى من غير ما يقولوا لك حل كفاية انك تروح لهم وتقول لهم في الموضوع الفلاني وجايز ما يردوش عليك ابدا ولكن الموضوع يتحل بعد كده بيقول ايه وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي كويس خالص ان نشعر ان في ناس يكفي ان احنا نحكي لهم الحكاية مش ضروري يقولوا لنا حاجة لكن بعد كده الحكاية تتحل واضحة قوي في ال... في هذا الكلام حتى هنا ما قالش ان انا بحثت عن الحراس وقلت لهم ده بيقول وجدني الحرس الطائف في المدينة وانا تايهة في السكة ربنا بعت لي ناس وجدوني مالك أرأيتم من تحبه نفسي وبصيت لقيته قصادي إذا معناها إن الله قد يختفي قليلا ثم يظهر أو أنت ربما لا تراه ولكنك بعد قليل تراه ربما لا تراه وبعد لكن بعد قليل تشوفه قصاد فترات التخلي او فترات البعد لا تستمر طويلا الله لا يمكن يتركك تبحث عنه طويلا هو بس بيحمسك شوية عشان تشد حيلك في الطريق يختفي شوية عشان تشتاق إليه يبعد عنك علشان تبحث عنه عشان تشعر بضعفك عشان تقول يا رب لكن ما يترككش إلى الأبد لأن الله لا يغضب إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر قال له حيظة تركتك بمحبة أبدية أضمك لحيظة تركتك اللحيظة دي هي اللي أنا تعبت فيها وأنا أقدر يا رب أستغني عنك لحيظة مش ممكن لحيظة تركتك ربنا موجود في حياتك إن لم تشعر به فهي لحظة مؤقتة فترة قليلة ولا بد أن تجدوا فيما بعد ولما تجدوا تتعلم من الماضي الصعب اللي مر عليك العذراء دي لأنها بعدت عن ربنا شوية وشقيت وداخت في البعد عن الله بعد ما وجدته قالت أمسكته ولم أرخه يا رب هو ده انا ما صدقت لقيتك مش ممكن هسيبك ابدا هثبت فيك كده امسكته ايه ولم ارخه ده انا ما صدقت شفتك لذلك القديس باسيليوس الكبير قال الحاجات اللي بتيجي بالساهل بتروح بالساهل ساعات ربنا تصلي صلاة ولا تستجاب بسرعة لأن لما بتجيلك بسرعة ما بتشعرش بقيمتها لكن ربنا يسيبك تصلي وتدوخ في الصلاة وتستمر مدة طويلة وتقول يا رب يا رب يا رب زي ما إيليا ست مرات يصلي وما فيش لا مطر ولا حاجة وفي المرة السبعة لقى غيمة زي قبضة اليد كده طب يا رب انتظرت ليه المدة دي كلها الحاجة اللي بتيجي بالساهل الواحد ما بيشعرش بقيمتها وإيليا لما أقام ابن الأرملة كذا مرة يتمدد عليه وينفخ فيه ما جاتش الحكاية بالساهل لو جت بالساهل ما تشعرش بقيمتها لو جبت لك ابن بالساهل في يوم وليله مش هيبقى يوحنا المعمدان اللي يعد الطريق لله لو جبت لك ابن بالساهل في يوم وليلة مش هيبقى إسحاق العظيم الذي تحبه نفسك لو جبت لك يا حنة ابن بالساهل في يوم وليلة مش هتندريه للرب ويبقى صموئيل العظيم في حاجات ما تجيش بالساهل ربنا ينتظر لغاية لما انت تجاهد وتتعب وبعدين يديك لأن طبيعة البشر إذا كثر العرض قل الطلب حتى في النعمة كل ما تلاقي نعمة ربنا مبعزاها حواليك انت تبتدي تتقل وتسأم وتزهق وما تسعاش لكن كل ما ربنا بيصبر عليك كل ما انت تتمسك بيه بالاكثر وكل ما تتعب علشان تاخد طلبة من ربنا تقول الحمد لله خطية تعبان فيها وعايز تبطلها وتصلي وتصلي وتصلي ومفيش فايدة وتاخد تدريب ومفيش فايدة وإرشاد ومفيش فايدة وقراية ومفيش فايدة وجهاد ومفيش فايدة وتعبان يا رب اتخلص منها مش عارف مش عارف مش عارف واخيرا ربنا يخلصك منها تقول الحمد لله انا ما عدتش ان كان البيت اللي في اخر الشارع ده فيه عصره انا مش همشي في الشارع ده كله مش همشي في المدينه دي كلها ولا في هذا الحي خليني بعيد ده انا ما صدقت خلصت الحمد لله يا رب اللي خلصت من الموضوع ده تبقى محترس وجديد ليه لانك ما خدتش الحكايه دي بالساهل يعقوب تعب من أجل راحيل 14 سنة عشان كده كان بيحبها خالص وكمان ست سنين تاني بقوا 20 لكن ليه اللي جات له كده على طول في الرمي كده ما دخلتش في قلبه ولا في عينيه ولا في فكره ما حاجة جت كده رمي ليه دي بترمز للعطايا اللي بتعطى لينا كده بدون ما نطلبها وما نحسش بمقامها بينما هي اللي جابت يهوذا بتاع الملك وهي اللي جابت لاوي بتاع الكهنوت وهي اللي جابت يهوذا اللي جه منه المسيح لكن برضه ما مش داخله دماغه لكن رحيل اللي تعب فيها سبع سنين وكمان سبع سنين وكمان ست سنين عمل لها مقام حتى ما جابتش عيال لكن رحيل رحيل ربنا ساعات كتير انت تفتكر انه مش واخد باله وما بيديش وما بيرحمش وما بيشوفش وما بيستجبش ورب ربنا يقول لك انا عارف الحاجة اللي تجيلك بالساهل بتضيعها بسرعة انا هدقق عليك لغاية لما تعرف قيمة الحاجة اللي بتجيلك عشان ما تضيعهاش وبعدين تقول له يا رب تعبت تعبت وقمت وطفت في الشوارع وفي الطرق وفي المدينة وسألت الحرس الطائف ودخت وطلبتك فما وجدتك يقول لك علشان كده لما وجدتني قلت ايه امسكته ولم ارفد نكتب في كده